إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فعود أحمد إن شاء الله تعالى إلى دروس مدرسة الحياة والتي نشرح فيها بعض كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر وآخر مرة التقينا بكم في هذا الدرس كان في اليوم السابع والعشرين من رمضان الماضي ونحن اليوم في اليوم السادس من شهر الله المحرم سنة 1429 فكنت أخذت أكثر من عشر مجالس في خاطرة واحدة ولم أتمها وهي التي نعى فيها ابن الجوزي رحمه الله على جماعة الصوفية والمتزهدين أنهم نظروا إلى من يستمتع في الدنيا يستمتع من الدنيا بشرطها أنهم نظروا إليه نظرة احتقار ووسموهم بأنهم لا يرجون الآخرة فرد ابن الجوزي عليهم ردا قويا وقد كرر هذا الكلام في تقريبا ربع خواطر الكتاب ربع الخاطرات التي كتبها ابن الجوزي تدور في هذا الفلك في الرد على المتصوفة أو الذين طلقوا الدنيا وأقبلوا على الآخرة فأضرهم ذلك ضررا بينا ولم يتبعوا خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فأنا سأذكر يعني أول كلامه حتى يكون الكلام موصولا لأن لنا مجالس إن شاء الله عز وجل في هذه الخاطرة قبل أن نغادرها إلى غيرها يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى تأملت أحوال الصوفية والزهاد فرأيت أكثرها منحرفا عن الشريعة بين جهل بالشرع وابتداع بالرأي يستدلون بآيات لا يفهمون معناها وبأحاديث لها أسباب وجمهورها لا يثبت فمن ذلك أنهم سمعوا في القرآن العزيز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقوله تعالى أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة ثم سمعوا في الحديث للدنيا أهون على الله من شاة ميتة على أهلها فبالغوا في هجرها من غير بحث عن حقيقتها وذلك أنه ما لم يعرف حقيقة الشيء فلا يجوز أن يمدح ولا أن يذم فإذا بحثنا عن الدنيا رأينا هذه الأرض البسيطة التي جعلها الله قرارا للخلق تخرج منها أقواتهم ويدفن فيها أمواتهم ومثل هذا لا يذم لموضع المصلحة فيه ورأينا ما عليها من ماء وزرع وحيوان كله لمصالح الآدمي وفيه حفظ لسبب بقائه ورأينا بقاء الآدمي سببا لمعرفة ربه وطاعته إياه وما كان سببا لبقاء العارف العابد يمدح ولا يذم فبان لنا أن الذم إنما هو لأفعال الجاهل أو العاصي في الدنيا فإنه إذا اقتنى المال المباح وأدى زكاته لم يلم فقد علم ما خلف الزبير وابن عوف وغيرهما وبلغت صدقة علي رضي الله عنه أربعين ألفا وخلف ابن مسعود تسعين ألفا وكان الليث ابن, سع ابن سعد يستغل كل سنة عشرين ألفا وكان سفيان يتجر بمال وكان ابن مهدي يستغل كل سنة ألفي دينار ده اللي هو المحور الأول الذي سلكه ابن الجوزي لأن الجماعة الذين سلكوا طريق التصوف والتزهد أنكروا على أهل الشريعة حتى من العلماء أنكروا عليهم ثلاثة أشياء التي يعالجها ابن الجوزي هنا أنكروا عليهم جمع المال وأنكروا عليهم كثرة التزوج والتسري وأنكروا عليهم التوسع في المطعم فإذا رأوا مع الإنسان مالا أو رأوا أن هذا الإنسان يدخر اتهموه بعدم التوكل مع أنه قد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأزواجه قوت سنة وهذا واضح الدلالة في الرد على من يقول بغير ذلك ورأى بعض الناس أحد العلماء يجمع الايه يدخر القوت ويأخذه بكثرة فأنكروا عليه وأن ذلك قدحا في التوكل فقال لهم إن النفس إذا أوتيت رزقها اطمأنت فهو لما يجمع يدخر لنفسه القوت الضروري يستريح يستريح من المطالبة الدائمة من المرأة والأولاد ويفرق قلبه للعباد يعني هذا ليس بضد التوكل وطبعا هذا ليس معارضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا طب ازاي يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بأن يجعل الله رزقه قوتا قوتا يعني ايه يعني إذا اتغدى ما يكونش عنده العشاء وإذا اتعشى ما يكونش عنده الايه الإفطار وهكذا والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو لنفسه إلا بأحسن الأحوال هل هناك تعارض لا ليس هناك تعارض القصد بكلمة التوكل يا جماعة هو اعتماد القلب على الله يعني الدنيا إذا كانت في يدك ولم تكن في قلبك لم تلم كان من الصحابة أناس أغنياء ومشهور أنهم أغنياء ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الغنى أبو طلحة الأنصاري مش تصدق ببيرحة أو بيرحاء اللي هي البستان قبالة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يشرب الماء العذب تصدق بها أبو طلحة وجاءه مرة مال كان كان عدة هذا المال ثلاثمائة ألف درهم وعثمان بن عفان قصته مشهور جهز جيش العسرة من جيبه ألف بعير بأحمالها وأقتابها وألف دينار صبها صبا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة في تبوك وتبوك كان الصحابة كلهم ما فيش في جيبهم فلوس ليه لأن غزوة تبوك كانت والثمار يعني قاربت على النضج الكامل وطبعا يعني السوق بتنصب في ذلك الوقت فاللي ما فيش في جيبه أي مال بينتظر وقت الحصاد عشان جيبه يتمالي بالمال في هذا الوقت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الصحابة إلى تبوك عشان كده كان اسم الجيش هذا جيش العسرة فلما ألف بعير بأحمالها وأقتابها و... وألف دينار يصبها صبا يعني عشرة آلاف درهم نقدا يعني النبي عليه الصلاة والسلام نزل من على المنبر ويضرب فخذه بيده ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم وبئر روما الكلام ده وعندنا عبد الرحمن بن عوف وعندنا طلحة بن الزبير تصح طلحة بن الزبير إنما قوم ماله هذا التقويم الضخم بعد مقتله بعد مقتله رضي الله عنه وكما في صحيح البخاري في الحديث المشهور فهو القصد يعني أن الإنسان إذا كانت كان المال في يده كان المال في يده ولم يكن في قلبه لم يلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أشار إلى أن التقلل من الدنيا أفضل لأن المتقلل من الدنيا محتاج والمحتاج دايما بيمد إيده فلما أنت تفضل تقول يا رب يا رب يا رب وتظل موصولا بربك تبارك وتعالى بخلاص قلبي بيتعلق بالله عز وجل وهذه حالة لا ينبغي أن يغادرها القلب غير لا لما أنا أدخر الادخار كان الدخر لأزواجه أما هو صلى الله عليه وسلم فلقوة اعتماده على ربه تبارك وتعالى كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد أي اجعل رزق محمد آل محمد اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام زي آل إبراهيم وآل لوط المقصود به الشخص نفسه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي والليث بن سعد كانوا من الأغنياء عبد الله بن المبارك الإمام المبارك ده ده كان غنيا كان يعني كانت غلته في السنة مئة ألف وما وجبت عليه زكاة قط ليه بياخدها يطلعها على طول شباب بن المبارك كان كان ينفق على ستة من أجل ستة في عصره كان ينفق على السفيانين والحمادين والفضيل بن عياض وإسماعيل بن علي يا بخت كونه يصل هؤلاء ده حاجة عظيمة جدا سفيان الثوري سفيان بن عيينة حماد بن زيد حماد بن سلمة إسماعيل بن علية والفضيل بن عياض فما كانش بيفضل عنده فلوس حتى في الحج كان لما يحج كان له عادة جميلة قالوا له يا جماعة أنا الأمير طيب عايز إيه من الإمارة دي كل واحد يجيب فلوس يصرها في منديل ويكتب عليها اسمه ويقول خلاص هنخلط بقى الفلوس ببعضها والكلام ده عشان إيه عشان النفقة بقى هناكل على السوا يعني فبعد خلاص كله يأمن له ويديله الإيه يديله الفلوس بتاعته في منديل اسف عبد المبارك ما اعرفش المنديل فيها في قد ايه يعني يروح هناك ياكلوا ويشربوا احسن اكل واحسن شرب والكلام ده بعد ما يخلصوا الحج يجوا بقى ايه تنزلوا على السوق تشتروا بقى لاهليكم اللي انتوا عايزينه والكلام ده بعد ما كله يشتري ويروح يدي لكل واحد السره بتاعته كل ده من جيب ابن المبارك رحمه الله ودي كانت عادته كان شجاع كان كريما وكان عالما وكان شجاعا كان في عشر خصال كل خصلة تخلي البني آدم يرفع راسه في السماء وحتى لما مرة واحد جاء طلب منه مال اداله اداله مبلغ يعني واحد بيقول له ازاي تديله ده العالم كلهم عندهم كده هو انت فاكر تديله ده ايه؟ ده ما بياكلش الا كباب وكفر اللي انت فاكره غلبان ده فقال له والله قال والله قال اذا ما اعطيناه لا يكفيه تعال ها طالما بياكل كباب وكفته ده ما ينفعوش ده انا مديله يا دوب ياكل سندوتش فول ولا حاجه ولا بتاع مش قال له بقى ازاي هات هات فلوسي ولا الكلام ده هو لا كان عنده اريحيه كده ابن المبارك رحمه الله عليه والاريحيه دي رفعته رفعته لم يكن حب المال في قلبه بما يظهر لنا من تصرفات هو والغلام بتاعه طالعين عشان يحجوا ففي في اثناء الطريق لقوا بنت كده طلعت خطفت حاجه من على كوم زباله ودخلت البيت. فقال لغلامه ان لهذه المراه لشانا. ادخل شوف لي ايه القصه دي. فدخل لقى البنت دي واخوها البنت دي لما طلعت خدت فرخه ميته من على كوم الزباله وهتاكلها هي واخوه فلما استوثق من الخبر فقالت انه قد حلت لنا الميتة منذ ثلاثة ايام انا واخي فقال للغلام كم معك من المال قال له كذا وكذا قال اعطها المال هذا خير من حجنا هذا العام وامراته فالانسان لما يكون عنده مال وقلبه يعتمد على الله عز وجل بيبقى بركه يكون بركة على الناس أحيانا لما الناس المحاويج يأتون لأي حاجة إما مريض وإما يحتاج إلى علاج الكامل والله ما تمنيت المال قط في حياتي مثلما تمنيته هذه الأيام يعني إنسان في في سيرته الذاتية الحمد لله ما فيش حب المال مطلقا أبدا ويمكن ده اللي خلى الواحد ينشغل شوية بالعلم كانش لا حتة تكنز ولا تدور على جواز ولا تدور على فلوس ولا تركب سيارة ولا القصة دي كلها كانت مطروحة خلف الظهر بحمد الله لكن ما اشتهيت المال إلا هذه الأيام أتمنى أن يكون عندي مال كثير وأنا أغبط الأغنياء الحقيقة أغبطهم إن هم بيوسعوا على الناس وبيحلوا مشاكل الناس ويجبرون كسر الخلق وده كله بالمال وما جاع فقراؤنا إلا بعدما ذهب المال إلى سفهائنا صار المال مع السفهاء على استعداد أن ينفق عشر تلاف وعشرين ألف وثلاثين ألف غدو ولا يجبر خاطر مكسور يعني هو إذا أنفق على شهواته أطلق لنفسه العنان ففقراؤنا جاعوا لكن لو المال مع أمثال هذه الطبقة الجليلة التي لا يشك أحد من سيرهم وثناء الخلق عليهم من أيامهم إلى الآن أنهم كانوا زهادا وكانوا عبادا وكانوا علماء ومع ذلك كانوا يأخذون يجتهدون في جمع المال برضو صلة لإخوانهم وصلة لإخوانهم فقراء المسلمين يبقى إذا الإنسان إذا جمع المال بشرطه فهذا يجري في مضمار العالم وهذه أكبر تزكية للغني أي واحد غني بس يسدد يلهم يلهم الصواب قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله علما أو آتاه الله آتاه الله القرآن أو آتاه الله الحكمة ألفاظ فهو يعلمه الناس ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق الاثنين بيجروا قبال بعض في مضمار واحد فيبقى صاحب المال إذا كان موفقا أو مسددا فهو ذو حظ عظيم فيبقى الذين ينظرون إلى من معهم مال ويحتقرونهم هم اللي عندهم نقص في النظر ده كلام ابن الجوزي بقى يبقى جمع المال بشرطه يمدح صاحبه ولا يذم الحاجة الثانية التزوج كثرة التزوج ابن الجوزي هنا بيقول وإن أكثر من النكاح والسرار كان ممدوحا لا مذموما فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم زوجات وسرار وجمهور الصحابة كانوا على الإكثار من ذلك وكان لعلي بن أبي طالب أربع حرائر وسبع عشرة أمة وتزوج ولده الحسن نحوا من أربعمائة أربعمائة كان يتجوز أربعة وطلق الأربعة وجيب أربعة غيره ده بالنسبة لإيه بالنسبة للحرائر أما بالنسبة للإماء فدي حدث ولا حرج طول ما أنت عندك القدرة وعندك فلوس والكلام ده اشتري زي ما أنت عايز تشتري لك 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ها على كيفك اللي انت عايزه تشتريه طالما معاك فلوس اشتري اللي انت عايزه واخد بالك وكثرة التزوج بيفك عندنا مشاكل كثيرة فك مشاكل العنوسة و... احنا عندنا زي الإحصاءات اللي الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة طلع وقال ان نسبة العنوسة والنساء اللواتي لم يتزوجن عندنا في مصر يعني سواء كنا مطلقات او ارامل او عوانس شوف النسبة الخطيرة دي نسبة 30% طبعا هي 30% لما تيجي تحسبها صح يعني احنا لو افترضنا احنا مصر 76 77 مليون الان يعني خليهم 90 عشان نعرف ننصص او نتلت 30 مليون طفل وطفل 30 مليون راجل 30 مليون امرأة فالعنوسة لما بنقول عانس مش راجل عانس يعني امرأة يبقى انا عندي 30 مليون امرأة ال 30 مليون امرأة دول منهم بقى المطلقات والارامل والعوانس بنات اللي عدوا سن 30 كتار 35 كتار 26 والكلام ده برضه كتار ده اللي هم لم يتزوجن أما المطلقات والأرامل فحدث ولا حرج اللي يدخل محكمة الأسرة يبقى احتياله ما فيش حد متجوز حد كله بيطلق اللي يدخل محكمة الأسرة وحالات الطلاق في السنة الأولى للزواج أكثر من 3% حالات الطلاق يبقى النهاردة لما يكون أي إنسان قادر على أن يتزوج ويعدل ويتقي الله ويعدل هيفك لنا اشكال وكثرة النساء بيجيب لك ولاد كتار وكتر الاولاد آه له آه يعني آه ميزة قالها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو ان الرجل لا يرتفع الدرجة في الجنة فيقول يا رب بما هذا يقول باستغفار ولدك لك فانت ما انتش عارف اني ولد من اولادك هو اللي هيبرك واحنا عارفين كثرة العدد مظنة وجود الصفة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من صلى عليه مئة فقد أوجب لو صلى عليه مئة وخمسين مظنة وجود المية أقل ولا أكثر أقل أنا عايزين مية مية يعني ها طب لو صلى عليه ألف مظنة وجود المية أكثر طبعا أكثر لو صلى عليه ألفين ثلاثة آلاف عشر آلاف مئة ألف مظنة وجود ألف واحد عدل أكثر غير لما يكون العدد ألف العدد 200 300 400 فكل ما يكثر العدد توجد الصفة فالنهاردة لما يكون عندك أولاد أولادك مش على درجة واحدة من البر يتفاوتون في البر تصور لو أنهم جميعا عققة ده يفتت الكبد لكن خليهم خمس أولاد ثلاثة عققة واثنين بررة مش هتستريح مش قلبك برضه هيشتاف لما تبص للولد البر ده يبقى إذا المصلحة كل ما الأولاد يكتروا كل ما أنت نفسك في حياتك تشعر ب عزة وبعد وفاتك إذا كانوا أولاد صالحين بيصلك يصلك يعني إيه من عمل هؤلاء الأولاد وأنا ذكرت في يعني المرات الماضية حكاية قريب لي أنا قلتها ومن هم قابلني وقال لي ما قلتش حكاية ليه في التلفزيون قلت له حكايتك فضيحة قال لي ما أنا عايز عايز تقول حكايتي عشان الدنيا كلها تعتبر فأنا عشان خاطره يعني هعيدها تاني طالما انا عايز يتفضح ها هو حر آه هو يعني آه استمع زمان لتوجيهات جهاز تنظيم الأسرة الذي شعاره أسرة صغيرة حياة أفضل وكانوا زمان زمان اول ما طلعوا في الوي يمكن الكلام ده شالوه بتاع لان بقت فضيحه الاعلان نفسه كان فضيحه ما عرفوش حتى يعلنوا صح يعني فكنا زمان نروح بنشوف بقى في الشوارع دايما ايه آه يعني آه يافطه كبيره كده لوحه كبيره كده ولوحه قبالها من الناحيه الثانيه اللوحه دي آه ست جميله وراجل كده آه مريش يعني وثلاث عيال في منتهى الجمال بنتين وولد كده و... وعلى اللوحه الثانيه مثلا واحده حامل واخد بالك ازاي شايل عيل على بطنها وشايل عيل على ظهرها وعيل ماسك الجلابيه بتاعتها من تحت وراجل عنده سل ها وهي عندها انيميا والعيال مبربرين والدبان على وشهم وحالتهم كرب انت تبص لهم تقرف وحاطين الاتنين قبال بعض كده انت بقى عقلك في راسك اعرف خلاصك انت عايز تبقى تبع مين عايز دول ولا عايز دول فطبعا اي حد في الدنيا يقول لك انا عايز العيال مقطقطين الجمال دول عيش حياه افضل وبعدين فعلا انا لما يكون مرتبي 200 300 جنيه كان ده زمان يعني 300 جنيه وعندي ثلاث عيال اقدر البسهم كويس واكلهم كويس واوديهم النوادي والكلام ده لكن انا عندي دلوقتي 10 12 عيل طب دول اوديهم فين؟ ده انا لو جبت لهم عيش حافي يبقى الحمد لله رضا الواحد يبوس ايده وشه ده لا يبقى اذا العاقل هو اللي ايه؟ هو اللي ياخد يسلك ذات اليمين اللي هو ايه؟ العيال مقطقطين دول وبتاع هو بقى برضه ايه الحدوته الغبيه دي انطلت على اناس كثيرين منهم ايه؟ صاحبنا ده فخلف بنتين وولد وبعدين مراته حملت قال لها طلائق أبار تنزيل الحمل وأصر أن يجهض المرأة تمام خلاص كبروا الولاد البنات اتجوزوا ما فاضلش عنده في البيت غير ايه الولد واحد الولد الواحد ده بقى موريه الويل يعني الراجل بيقول خلاص انا طعنت في الستين وانا اللي بجيب الخضار وانا اللي بجيب كل حاجه دلوقتي انا كنت عايز استريح فاكر ابني بقى هيعمل والكلام ده لا الولد زعلان على طول ومش راضي وبينفخ والكلام ده هو وفي حالة خصام دائم مع والده والوالد هو الذي يتزلف إليه وهو الذي يتقرب إليه والولد برضه شايط واخد مناخيره في السماء مش عايز ينزل نظره في الأرض أبدا حتى ان ما في يوم الان في مناقشه كده وبتاع شدوا مع بعض الاب خارج من الاوضه هو الواحد حب يقفل باب وراه قام قافل على رجله رجل ابوه يعني بالمرة فبقول بقى ايه بقول يعني انا لو كان عندي ولاد اكتر من ولدين ثلاثة مش كان في واحد ريح بالي مش كان في واحد حتى ابتسم في وشي فبيقول لي ارجوك هو طبعا يعني يقول لي يقول لي انا انا انا بضرب نفسي بالجزم قلت له طيب الولد ده ناوي تعمل ايه قال لي بص بقى الخطه بتاعتي مع الولد ده هجوزه اربعه قلت له طيب وبعدين قال لي وانا شغلتي شغلته يخلف وانا هسك ها انا قلت له يعني ايه هي دي شغلتك قال لي ايوه استمتع بقى بالعيال اللي انا اتحرمت منهم هو يخلف وانا اشيل العيل واقعد انططه كده ومش عارف ايه والكلام ده واربيه له برضه كنوع من الابيان شوف بينتقم من الولد وينتقم من نفسه كمان فشوف يعني شوف لما كل واحد عنده زي ما قلت لك ولدين ثلاثة أربعة خمسة بتفرق معاه كتير تفرق معاه إذا عق كهذا بر كهذا فضلا عن إن ده الكلام ده في الدنيا فضلا عن إن الإنسان يعني في الآخرة ممكن تصل دعوة ابن من أبنائه وطبعا ولدك ليس هو ولدك المباشر ولدك وابنك وابن ابنك وابن ابن ابنك كل دول ولد إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ولده من كسبه وأنس بن مالك رضي الله عنه لما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يطيل الله عز وجل عمره فقال أنس رأيت مئة من ولدي طبعا مش ما أخلفش مئة إنما أولاده وولاد ولاده أحفاده والكلام ده دول كلهم إيه تبع أولاد فلو دعا لك ولد من أولادك نازل بقى حفيد حفيد حفيد الحفيد يعني ده كله يصل إليك ليه لأن هؤلاء جميعا إنما هم من كسبك فإذا الإنسان إذا أكثر من التزوج مع تعدد النيات الصالحات فهذا ليس موضع ذم حتى يذم المرء به إنما موضع مدح إنما النهارده موضع بكل اسف ذنب لما يتجوز واحد اكتر من واحده يقول لك بيلعب بديله طب امال لما يروح يمشي مع واحده لا ده ازعر ملوش ديل عشان نتقطع ولا عشان يلعب بيه هو يروح يعشق ويروح يمشي مع النسوان ويروح مش كلام ده وبتاع عادي خالص ممكن يبقى واد دنجوان واد مقطع السمكه وديلها واد مخربش والكلام اللي بيتقال ده لكن اذا تزوج على امراته يبقى ده بيلعب بديله وخاين للعشره وما يرعاش الجميل وما يطمرش في المعروف واخد بالك ازاي؟ آه شيء انقلاب الموازين ده احد اسباب الضنك اللي احنا عايشين فيه. آه وذكر يعني اثر آه ذكر آه آه كلاما جميلا فقال وقد انفق موسى عليه السلام من عمره الشريف عشر سنين في مهر ابنة شعيب. فلولا ان النكاح من افضل الاشياء لما ذهب كثير من زمان الانبياء فيه. أشوف الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأهل بيته إزاي كان بي يعني يتنزل كده من علياء النبوة ويبقى كزوج كأي رجل مع أهله والغيرة اللي كانت بين النساء وازاي كان بيعلق على المسألة دي وازاي كان يراضي ديت ويراضي ديت والكلام ده ما هذا هذا أيضا من الزمان الذي أنفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعبد من مشى على الأرض بقدميه وموسى عليه السلام عشر سنوات يخدم الرجل الصالح طبعا هو قال لك هنا شعيب وشعيب غلط زي ما هو مشهور عند كثير من الناس أن الرجل الصالح هو شعيب لا لا كان بين موسى عليه السلام وبين شعيب أكثر من 400 سنة أكثر من 400 سنة لأن شعيبا عليه السلام قال لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد وقوم لوط كانوا في زمان إبراهيم لوط عليه السلام كان ابن أخي إبراهيم عليه السلام كان إبراهيم عليه السلام عمه وكان لوط في زمان إبراهيم عليه السلام وشوف ما بين زمان إبراهيم عليه السلام وزمان موسى فترة طويلة تقدر بأقل تقدير 400 سنة فهو الصحيح أنه ليس شعيبا عليه السلام ولكنه الرجل الصالح وذكر أثر ابن عباس الذي رواه البخاري لما قال لسعيد بن جبير أتزوجت قال لا قال تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء وطبعا هذا الكلام محمول على محملين المحمل الأول أن خير هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثرها نساء بلا شك أو أن الرجل إذا تزوج أكثر من امرأة مع يعني ملاحظة بقى الحدود الشرعية والقيام بحق العبودية والكلام ده لا شك أنه أفضل ممن دون ذلك يبقى آه الايه المطعم اللي ابن الجوزي ايه دقق فيه فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ما وجد كان يأكل اللحمة وكان يأكل الحلواء ويأكل لحم الدجاج وكان يشرب العسل ولا يمتنع من طيب يأتيه ولكنه لا يلتمس مفقودا أيضا في نفس الوقت يعني لا يعني يرد موجودا ولا يطلب مفقودا اللي موجود كان يأكله عليه الصلاة والسلام ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه في أدب هنا المفروض احنا نتعلمه إذا دخلت لقيت مراتك طبخة طبيخ أي كلام ما تقعدش بقى تقول لها أي كلام والطبيخ بايظ والمش عارف إيه ولا الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا يعني عافته نفسه كان يعمل إيه؟ كان يسكت لا يعيب كان لا يعيب لأن برضه كونك تقعد تعلق على الأكل على على السفرة أنت والولاد بتعلم الولاد البطر وأنت لا تدري لما تلاقي الرز ده ما طابش كويس والطبيخ ده ناقصه مش عارف ايه وده شاط وده مش عارف ايه طب ما ابنك هيعمل نفس الكلام هيبقى الاكل كويس جدا وهيقول نفس الكلام بتاعك برضه فده نوع من البطر خلي بالك يعني انت برضه ايه بعض الناس بيقع بكل اسف في المساله ديت وبعض الناس اللي هم اللطاف الخفاف يعني لما كان مراته ما تطبخش كويس كده كان يقول كان يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما عاب طعاما قط وخلاص هي فهمتها فهمتها ما فهمتهاش يا اخي ما جرحش مشاعرها ها ما عاب طعاما قط يبقى خلاص ايه مش عاجبه ال- مش عاجبه الاكل لكن الرسول عليه الصلاه والسلام ما امتنع ابدا من مباح ولو كان ولو كان اعلى شيء تعرف لما كان آه، يذبح اي شاه ولا الكلام ده كان ياخذه من سواد بطنها الكبد والطحال وال... والقلب وال... اللي احنا بنسميها الحلويات دي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحب الايه وكان بيحب برضه لحم الظهر كان بيحب لحم الظهر اللي هو اللحم اللي مختلط بعظم وده يعتبر من اجود انواع اللحم عند الجماعه الاكيله يعني والعكوه والكلام ده ايه واخد بالك ازاي ده كله ايه كان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب هذا لكنه اذا فقده ما يطلبه إذا فقده لا يطلبه يبقى اللي يجي بقى علشان يشوفك عمال تاكل كل يوم ما تشتهي والكلام ده يقول لك ده آه، جيفة بالليل حمار بالنهار وبتاع والكلام ده لا يعني مالك بن دينار مالك بن آه، ابراهيم بن مالك بن دينار اه يقول خلطت الدقيق بالتراب فضعفت عن الصلاة انا مش فاهم اخد الدقيق بالتراب ليه اصل اكل ال- العيش الفينو كده نوع من الايه الترفه او محط على تراب وده مالك بن دينار شوف يعني مالك بن دينار زهدا وفضلا وعلما وجلالة لكن شوف كيف يفعل وجاب برضو كلام ل آه، يعني آه، طبعا هم كان لهم آه، نكتة في المسألة دي ما ليه ما كانوش بياكلوا كتير يقول لك الحلال المحض صار عزيزا فكل مال صار شبهة يبقى طالما صار شبهة كل فقط لكي لا تموت انما تاكل وتستمتع لا يبقى انت كده مبلط في الخط انت كده ما انتش ماشي كويس طيب هو يعني عايز اقول يعني هو الحلال المحض هل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتيه حتى من الأسواق يجلب من الأسواق بضاعة ولا أكل والكلام ده كان بيسأل دي جاية منين وأصلها إيه ومن الذي باعها ومن الذي باع للذي باعها النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا قط ولا فعله أحد من أصحابه فأنت بقى متصور إن ال- الحبة من ساعة ما تخرج من باطن الأرض لن تتقلب إلا في حلال حلال حلال مين ال... ال... ال... الذي تعمق هذا التعمق وسأل عن مثل هذا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو ده الذي حملهم على ذلك وهذا من التعمق الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء لسه طيب فبيقول بقى ايه ابن ابن الجوزي رحمه الله تعالى بينقل بقى آه بعد ما جاب آه نماذج من ال- الذين خالفوا سماحة الشريعة يقول ولقد كان جماعة الكلام ده كلام مهم جدا اللي هيقوله ابن الجوزي ده ولقد كان جماعة من المحققين لا يبالون بمعظم في النفوس إذا حاد عن الشريعة بل يوسعونه لوما لأن جلالة المرء إنما هو في اتباعه للشريعة لا أن يخالف فيقول جماعة من المحققين اللي هم الأئمة الكبار لا يهولنه اسم أبدا ولو كان معظما إذا خالف الشريعة قال فنقل عن أحمد أنه قال له المروزي ما تقول في النكاح قال أحمد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن إبراهيم يقول فصاح به ولم يدعه يكمل وقال له جئتنا ببنيات الطريق مشينا بقى في السكة الضلمة بقى احنا كنا مشينا على الجادة مشينا في السكة الغلط لأن أنا لما أقول سنة النبي مفيش حد يتحط قبال أبدا لا يجوز لأحد أن يوضع في مقابله أبدا ده حد فاصل في الإيمان حد فاصل في الإيمان قال سفيان بن عيينة رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه توزن الأقوال والأفعال فما فيش حد ي- ي- لا يجوز لأحد أن ينسخ كلام النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا أعفو اللحى الأب يقول لازم تحلق أمك طالق إذا ما حلقتش أنت حر في الطلاق بتاعك دي مشكلتك مش مشكلتي أنا ليه لأنني مأمور من قبل النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أن أوفي لحيتي على سبيل المثال يعني وأنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن في ناس لسه عايشين في الماضي عايشين في الماضي عمال يقول له اللحيه وال... يا ابني فوق يا ابني احنا عدينا القصه دي بقالنا 15 سنه النهارده الدنيا مليانه اهو والناس كلها بتتحرك اهو هو متصور بقى ال... بتاع اعفى لحيته هيروح السجن تاني يوم فوق خلاص الزمن ده عدى الزمن ده فيقوم يقول لك لا انت لازم لازم تل- لازم تنتقد لازم تخلع آه، ال- ال- البتاع ده ولا ما تلبسش النقاب ولا الكلام ده. فوتنا الكلام يبقى الانسان اذا اراد ان ان ان ي- ي- ينظر الى موضع قدميه هو ماشي على الصراط ولا لا اذا امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر يفيد الوجوب عشان بس ايه احدد لك المساله ما تبقاش عيب يفيد الوجوب واحد تاني عايز يكسر امر النبي لا المسألة ده غير مقبول فلما يقال سنة يقول له قال إبراهيم يطلع من إبراهيم ده بقى حتى لو كان أجل الناس لا وانظر إلى ما فعله أبو هريرة مع ابن عباس في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار فقال ابن عباس يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم يعني أنا دلوقتي في عز الشتاء زي ما احنا دلوقتي في عز الشتاء أو داخلين على الشتاء القارس يعني ما ينفعش أتوضأ بماء سخنة ما ينفعش أغتسل بماء سخنة أفلا نتوضأ من الحميم ما هو ده ماء مسته النار والنبي عليه الصلاة والسلام يقول توضأوا مما مست النار أفلا نتوضأ من الحميم يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا هو أنا هاكل اللحمة نية ولا لازم أطبخها وقد أحل الله لي ذلك يبقى أبو هريرة معاه إيه نص وابن عباس معاه إيه جدل عقلي الاثنين قبل بعض أهو. فأبو هريرة لم يسعه إلا أن يقبض قبضة من الحصى فيملأ كفه بها ويقول لابن عباس أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال لو أن ابن عباس قال لأبي هريرة مثلا كما في الحديث ابن عباس برضه أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ لانتهى الإشكال ليه؟ لأن ابن عباس في هذه الحالة أتى بنص أتى بنص وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى حديث ابن عباس ده ناسخ لحديث أبي هريرة يبقى حديث أبي هريرة كان في أول العهد ثم نسخ هذا توضأوا من ممسة النار بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم توضأ لكن الذي ساء أبا هريرة أن ابن عباس رضي الله عنهما إنما قاوم النص بجدل عقلي فلذلك قال له يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال
الله أكبر الله أكبر
فيقول المروزي هنا أنه لما قال الإمام أحمد عن التزوج أنه سنة فقال قال إبراهيم صاح به ولم يدعه يكمل وقال جئتنا ببنيات الطريق إبراهيم ابن أدهم كما قال ابن عيينة سئل إبراهيم لم لا تتزوج فقال له لو أمكنني أن أطلق نفسي لفعلت طب اللي زي ده هيتزوج ازاي يعني شوف يمقت نفسه إلى هذه الدرجة يبقى يبقى هيضم إليه نفسا أخرى ده مذهب إبراهيم رأى أن هذا يصلحه خلاص لكن لا يتخذ لا يتخذ مذهبا ولا نستطيع أن نقول أبدا إنه مشروع لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين حديث المشهور الذي تعرفونه جميعا الجماعة الثلاثة الذين ذهبوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته قال عليه الصلاة والسلام تعليقا على قول واحد منه أما أنا فلا أتزوج النساء قال وأنا أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وكلمة رغب عن معناها أنها أنه تركها إهمالا مع حاجتي إلى ذلك آه فليس مني يبقى ما أقدرش أنا أعمل أتبع مذهب إبراهيم وأقول اتركوا التزوج لي لأن أنا عندي سنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولما قيل لأحمد إن سريا السقطي قال لما خلق الله تعالى الحروف وقف الألف وسجدت الباء طب جبت الكلام ده منين طبعا سري بن المغلس ده إمام جليل القدر من طبقة أحمد يعني يروي عن يزيد بن هارون ويروي عن هشيم بن بشير بل ويروي عن الفضيل بن عياض ويروي عن الفضيل بن عياض يعني متقدم أحمد بن حنبل لما سمع الكلمتين دول من سرير أو بلغه عن سرير السقطي قال نفروا الناس عنه نفروا الناس عنه ليه لأن هذا رأي مجرد رأي لا يستند إلى دليل مع جلالة سري وسري ده كان له يعني تدقيقات في الورع يشوف مرة بيقول ايه حمدت الله عز وجل يوما فأنا أستغفر الله من هذا الحمد ثلاثين سنة طب دي مشكلة هو الواحد قال ايه لما اقول الحمد لله استغفر ان انا قلت الحمد لله 30 سنة عمال يستغفر من انه حمد الله مرة قيل له وكيف ذلك قال لقيني انسان كان له دكان في السوق وشب حريق ام واكل السوق كله فلقيني انسان فقال سلم دكانك فقل الحمد لله ثم قال فاعتبرتها خطيئة ليه كأنه يعني فرحان ان الدكاكين تاني اتحرق او كأنما يعني حمد الله انه سلم وتلفت اموال الاخرين هي المسألة مش كده أو ربما ده هاجس نفث في روع سري السقط جاله كده زي ما بيجي لأي حد في فترات كده تلاقي الشيطان قام مدخل فكرة في دماغك كده فكرة سيئة تقول أعوذ بالله استغفر الله استغفر الله مثلا يعني فعكر عليه الحمد بأنه دخل عليه الفكرة دي فحتى لا يكون غاشا للمسلمين ولو في داخلة نفسه قعد يستغفر ربنا من هذا الحمد لا احنا عندنا مثلا حديث رؤية المبتلى حديث أبي هريرة في الترمذي وحسنه وله يعني شواهد ضعيفة والحديث نفسه بتاع الترمذي مش سالك برضه يعني إسناده فيه عبد الله العمري ضعيف بس له طرق أخرى يعني هنحسنه زق ها كده تدفعه دفعا للأمام آه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء فالنهاردة أنا لما أرى حد ابتلي فأقول الحمد لله الذي عافاني يعني أنا كده عايز إنه مبسوط إن هو مبتلى يعني لا فأنا نحمل هذا الكلام على إيه على إنه دخل له داخل وسواس قام داخل عليه وهو بيحمد الله ان نجا وفلان هلك وبتاع الكلام ده فعكر عليه فيقول لك انا استغفر الله من هذا الايه من هذا الحمد منذ 30 سنه فدول ناس افاضل ما, ما فيش شك انهم ناس افاضل لكنه اذا فعلوا شيئا يخالف الشريعه او ليس عليه دليل من الشريعه بنقول لهم لا مع احترامنا الكامل لكم وتوقيرنا لكم ومعرفتنا بأقداركم ومواضع أقدامكم لكن كل شيء يخالف الشرع نحن نأسف لذلك ليه لأننا مع صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم يقول الكلام الجميل اللي أنا بقى إيه أعلق عليه وهختم به الكلام واعلم أن المحقق لا يهوله اسم معظم المحقق طب وبال المحقق ده ضده مين بقى المقلد يبقى كلمة المحقق لا تقال إلا لمن حرر موضع الخلاف أو حرر أصل المسألة هو ده العلم العلم هو التحرير وأنا برضه عايز أقول لك الكلام ده لإخواننا من الناشئة اللي هو النهاردة بيألف كتاب أو يألف جزء وبيجي مثلا يعرضه عليا ومثلا قد يكون جايب مثلا أسماء ناس من الفضلاء ده أقدم له ده أقدم له ده أقدم له فعايز إيه أنا كمان بقدم له فأنا بقول اهوت لإخواننا جميعا عشان ما يبقاش بقول لكل واحد في ودنه لا يبقى الكلام عام الذي أعتقده في العلم هو التحرير والتحقيق مش النقل فإذا جاءني مثلا بحث أو كتاب ليس فيه هذه الصفة أنا لا أرفع له رأسا بعتبره مش علم ممكن تعتبر ده نوع من التشدد نوع من التزمت اعتبر زي ما انت عايز لكن انا ما اروحش عشان اقلق من كتب الناس واجي علشان اعمل كتاب انت ما عملتش حاجه لابد انك انت تبذل الجهد الاول في التعلم لحد ما يبقى لك ذوق واختيار صنف لنفسك زي ما انت عايز اكتب في الخلوة عشان تدرب نفسك ومفيش مانع انك انت تعرض المادة اللي انت حققتها حققتها يعني على شيخك يقول لك ده غلط وده كذا وده كذا حتى اذا استويت يقول لك ايه الان تكلم الان اكتب لكن انقل من كتب الناس ده اسهل حاجة انك تنقل من كتب الناس ده بالذات في الايام ما عادش حتى بينقل يصور ويلزم كان زمان بيتعب حتى في النقل يقول لك قال ابن تيميه مثلا ويجيب لك 10 صفحات يدح لحد ما شويه كل شويه يعمل ايديك اهو ها عشان ايديه وجعته بالكتابه دلوقتي العاد بتاع ولا يحزنون قص والزق يعني في خلال ثلاث اربع خمس ايام انا ممكن اطلع لك كتاب ما عارف من اين تؤكل الكتف وعارف الكتاب ده مدخله منين مخرجه منين ما انا مذاكره انا الاوان ان اؤلف بقى خلاص وانا زي ما قلت لكم قبل كده في واحد اخذ من كتاب مدارج السالكين لابن القيم 300 صفحه 300 صفحه خلاص وعمل الكتاب وبس قال ايه في الاول كده قال ابن القيم وانفتح قوسين وقفل القوسين بعد 300 صفحه اديني عقلك بقى هو انت عارف القوسين دول بادئين منين اصلا خلاص وده ينزل وده ينزل وده ينزل يعني العلم باعوه جمله وقطاعي فتاوى ابن تيمية يجيب لك شوية فتاوى كده ثلاث مجلدات الفتاوى العصرية لابن تيمية ومواخدة منين؟ من 37 مجلد المعروفين فتاوى الجهاد لابن تيمية فتاوى البيوع لابن تيمية فتاوى الطهارة لابن تيمية باعولنا الفتاوى جملة وقطاع وكثير من الناس لما بيشتري يظن ان الكتاب ده جديد لا سيما اذا تصرف في العنوان يعني يجيب مثلا ايه مثلا السبيل الهاد في أحكام الجهاد لشيخ الإسلام ابن تيمية أنا وغيري بنقع في النطاق ده السبيل الهاد طبعا وقعنا مرات كتيرة بس دلوقتي خلاص توديكنا بقى أقوم فاتح على طول أول مقدمة الكتاب أشوف جايب مخطوط ولا مش جايب مخطوط يا عملي في الكتاب نشوف عمله إيه إيه اللي عمله في الكتاب يقول لك وجبت الكتاب ومش عارف فتاوى ابن تيمية وبذلت الجهد وفوق الجهد وحررت وبررت وقررت بتاع الكلام أول ما شفت حدوتها دي حاطط الكتاب مكان خلاص بعد ما ايه ما وقعنا مرة واثنين وثلاثة وأربعة في المسألة دي فلما يسمي الكتاب باسم جديد ده مش من حقه إنه يعمل كده لأن ابن تيمية ما سماهوش كده ولا يجوز لأحد أن يؤلف عنوانا وينسبه لإنسان آخر ده بقى ما ايه ده يعتبر إن- نظام لطش جديد من الايه من الجماعه ال- فانا عايز اقول يا اخوانا العلم هو التحرير الم- ابن الجوزي هنا يقول لك ايه واعلم ان المحقق اي صاحب النظر وصاحب النظر عاده لا يكون الا يا اما ان يكون عالما او طالب علم مجد رجل له ذوق له ذوق حتى لو كان ذوق لو كان ذوقا قليلا لكن له ايه ذوق يبقى في مقابل المحقق مين المقلد الذي لا نظر له اللي هو يتبع كل ناعق خلاص فهنا بيقول لك هو اعلم ان المحقق لا يهوله اسم معظم زي ما احمد بن حنبل قال قال لابي داود صاحب السنن يا ابا داود لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الاوزاعي ولا تقلد الشافعي وخذ من حيث اخذوا خذ من النص اغرف من لجة البحر تاخد من الأناة بتاعتهم ليه وانت راجل واصل وعندك أدوات الاجتهاد وتقدر تنظر ايه اللي خليك تعطل ال- الآلة دي يعني الدار القطني لما أبو بكر الإسماعيلي عمل المستخرج على صحيح البخاري قال كان من حق أبي بكر أن يصنف كتابا لا يبنيه على كتاب البخاري ليه لأن الإسماعيلي وصل إلى درجة من النظر وطبعا مع تبحر كامل في الاسانيد ايه اللي يخليه يبقى لازق للبخاري وينسج على منال البخاري لا ليه استعظاما لقدر مين ابي بكر الاسماعيلي طب الشافعي ال- ال- ال- ال- احمد بن حنبل كان يدعو للشافعي أربعين سنة لحد ما لفت نظر ابنه عبد الله لفت نظر قال يا أبتي أراك تدعو للشافعي كثيرا فمن هذا الشافعي قال يا بني الشافعي كان كالشمس للدنيا والعافية للناس فهل عنهما من عوض ما عرفنا ناسخ الحديث ولا منسوخ ولا عرفوا الأصول والكلام ده حتى جاءنا الشافعي ولما إسحاق بن راهويه وده من أقران أحمد بن حنبل آه لا أحمد بن حنبل ترك عمود سفيان بن عيين وراح لعمود الشافعي والشافعي تلميذ سفيان بن عيين بس أحمد وأحمد بن حنبل برضو من أقران الشافعي في سفيان لما لقى الشافعي بيتكلم لقى عقل مختلف مع فصاحة وجزالة يشوف ابن هشام ال- ال- النحو المشهور يقول لو كتب الشافعي الكتب على لغته ما فهمه أحد وقالوا لم يحفظ للشافعي تصحيف قط أيوة قبل ما يروح لمالك حفظ عشرة آلاف البيت للهذليين الهذليين دول كانوا من أفصح الخلق عشرة آلاف بيت استقام لسانه والكلام ده فأحمد بن حنبل خلد لبه الشافعي وبيان الشافعي فبقى يسيب سفيان بن عيينة ويقعد عند الشافعي إسحاق بن راهويه قال له إيه من الشافعي ده هذا من أسناننا إحنا من دور بعض أتترك سفيان بن عيينة وتجالس هذا الفتى فقال له أحمد إن فاتك حديث بعلو أدركته بنزول وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تجده وكان ندم إسحاق أنه لم يلازم الشافعي بس ندم بعد موت الشافعي فلما يكون الشافعي بهذا الحجم وحتى أحمد بن حنبل كان يقول كانت أقضياتنا الفقهية يعني في يد أهل العراق فجاء الشافعي فانتزعها منهم وكانوا يسمون الش- يسمون الشافعي ناصر الحديث أهل مكة كانوا يسمون الشافعي ناصر الحديث فلما يكون واحد بهذا الحجم يقوم أحمد بن حنبل يقول لأبي داود لا تقلد الشافعي مع ما للشافعي عند أحمد من المكانة والمنزلة والعلم يقول له لا تقلد طالما عندك آلة النظر لا تعطلها فإن هذا يعني إهدار لنعمة الله عليك يبقى أنا عندي محقق ومقلد ابن الجوزي بيتكلم في المحققين يقول لك المحقق الذي ذاق العلم لا يهوله اسم معظم طالما أنه خالف فيقول واعلم أن المحقق لا يهوله اسم معظم كما قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أتظن أن طلحة والزبير كان على الباطل طلحة وزبير قاتلوا عليا ودول من عشرة ومن الفقهاء الصحابة كمان قال له يعني أتظن أنه مكان على الباطل فقال له إن الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف رجاله لأن الرجل ليس بمعصوم تعظيم الرجال بكل أسف ده مع عدم استحضار مكانة النبي صلى الله عليه وسلم خلت بعض الناس يقدم كلام الناس على ك- كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الكرخي وهو من فقهاء الحنفية المتقدمين قال كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ إزاي يعني قول أصحابه صار أصلا إذا آية عارضت قول الأصحاب يبقى الآية دي مؤولة أو منسوخة حتى لو أنا إيه لم أكن أعلم الناس مين يقول هذا الكلام من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال كلاما يخالف كلام الاصحاب يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم اما مؤول ليس على ظاهره او انه منسوخ ده ده ده كلام اورث اللوثة التعصب في الامة الكلام اللي زي ده وان الاسماء كبيرة ومعظمة لا ده اسم النبي اعظم منهم اذا كنت انت هتدور بقى على العظمة والجلالة والكلام ده لا انت ما فيش في ايدك فلس ممسوح في المسألة دي حتى الشيخ محمد سعيد آه، رحمة الله عليه وكأحد فقهاء الحنفية المتأخرين كان يسكن في المدينة له أرجوزة المهدي جميلة بيقول فيها من ضمن الأبيات إيه وقال بعض لو آتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته يقبح ذا الكلام من استخف عامدا بنص ما عن النبيج كفرته العلماء فليحذر المغرور بالتعصب من فتنة برده قول النبي واعجب لما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهب يعني شوف ال- يقول وده كلام حقيقي قاله زي الكرخي اللي أنا ذكرته وقال بعض لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته على إيه؟ على مئة حديث أو مئة حديث رواها مئة ثقة قدمته يا قبح ذا الكلام من استخف عامدا بنص ما عن النبي جاء أي جاء عن النبي عن النبي جاء كفرته العلماء هذا دي مصيبة وفي آخر أواخر القرن التاسع ظهر شراب القهوة قهوة التركي اللي احنا بنسميها التركي بتاعتنا دي فأول ما ظهر الشراب ده العلماء اختلفوا فيه حلال ولا حرام فجماعة قال لك لا ده ده مفتر يبقى يلتحق بالمفترات وجماعة قالوا لا الأصل في المطعومات الحل ما نقدرش نحرم حاجة إلا بدليل ففضلوا ايه يردوا على بعض وصنفوا الرسائل وردوا على بعض والكلام ده فجماعة كان يعني علماء مصر بيحرموا القهوة في ذلك الزمان على أساس إن هي مفترة وكلام من هذا القبيل وواحد بقى ما عجبوش القصة ديت وقال إن ما جبتوش دليل والكلام ده فقام عامل ثلاث أبيات كده يرد عليه علماء مصر في العملية دي فبيقول ايه بيقول اهل مصر قد تعدوا والبلى منهم تأتى حرموا القهوة ظلما زادهم ظلما ومقتا ان طلبت النص قالوا ابن عبد الحق افتى هو قول العالم مهما جل لا يكون دليل لأن أقوال العلماء يستدل لها لا بها احفظ الكلام ده جيدا ها أقوال العلماء يستدل لها لا بها طيب متى يستدل بأقوال العلماء يبقى زي الدليل يكون هذا بالنسبة للعامي مش للمحقق خلاص يعني الناس العوام اللي ما لهمش بقى نظر في الشريعة ولا في الأدلة ولا عندهم الكلام ده ولا دي شغلتهم إذا قال له العالم قولا صار دليلا عليه هو لكن قول العالم لا يكون دليلا على مثله عشان كده في قاعدة العلماء بيقولوا ايه قول المجتهد لا يكون حجة على مجتهد آخر ليه لأنهم ايه أكفاء وهما الاثنين بيتصرفوا في الدليل زي بعض وعندهم أصول زي بعض إنما قول العام قول العالم هو الدليل بالنسبة لمين بالنسبة للعام كما يقول الشاطبي رحمه الله يقول يعني إن الدليل للمجتهد إن قول العالم للعام كالدليل للمجتهد أي كما أنه لا يجوز للعالم أن يخالف الدليل بلا دليل فلا يجوز للعامي أن يخالف قول العالم بلا دليل تمام طيب هل العالم يقلد احنا قلنا العام بيقلد هل العام العالم يقلد قال لك نعم لكن العالم يختار من يقلده ويصيب لا سيما إذا لم يكن في يد العالم حجة زي مثلا يسأل آه أبو حاتم الرازي وطبعا أبو حاتم الرازي يعني من هو جلالة وإمامة اسمه محمد بن إدريس على اسم الشافعي محمد بن إدريس برضه سئل عن راو ما قالش في حاجة سوى ايه قال روى عنه سفيان وشعبة وحسبك بهما جلالة أو ينقل كلام يحيى بن سعيد القطان في راوي من الرواه وليس له هو فيه كلام ولا نظر أو كما يفعل البخاري ينقل كلام أحمد وابن معين ويحيى سعيد القطان في الراوي ولا يقول رأيه فيه ليه لأن معروف أن الجماعة دول أئمة يعرفون الرواه ويعرفون الأحكام على الرواه هذا الراوي لم يمر بي لم أسبر أحاديثه مثلا حتى أستطيع أن أحكم عليه وسئلت عنه فنقلت عن غيري من أهل العلم فالتقليد ده- ده طبعا ده موضوع طويل لكن انا عمال احط عناوين بس ربما يمر بنا ان شاء الله في اثناء الكلام في في في هذا الدرس م- هذه المعاني فنقوم ننثر الكلام في مواضعه. يبقى الانسان ال- ال- ال- العامي قول العالم بالنسبه له دليل لا يجوز له ان يخالفه. امتى يخالفه؟ اذا حاك في صدره شيء من فتوى العالم. حس ان العالم ملألأ ومش متأكد من الفتوى فيقوم رايح لعالم آخر ليسأله هذا السؤال ليس تعنتا ولا عشان يشوف ده هيقول ايه وده هيقول ايه هذا لا يجوز للعامي أن يفعل ذلك لكن ينتقل إذا كان في صدره شيء من فتوى الأول آه قال علي بن أبي طالب للذي قال له أتظن أن طلحة والزبير كان على الباطل قال إن الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله بس الكلمة دي صح كلمة جميلة لكن لازم نضم لها كلمة تانية أن هذا لا يستلزم الطعن في الرجال عشان ما يجيش واحد عايز يرد على أي حد يقول لي اعرف الحق تعرف أهله إن الحق لا يعرف بالرجال لا إن الرجال هم وسائط الحق وهم الذين ينقلون الحق فلو جاز الطعن فيهم بغير وجه كان ذلك طعنا على الحق أنا مش كل ما أجي لك أقول لك حاجة تقول لي أنت رجل والحق لا يعرف بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق ويقوم يرد لا أنا الذي نقلت الحق لك فالطعن في الرجال بغير وجه حق طعن على الحق نفسه فانت ما تاخدش الايه ما تاخدش الجمله دي لوحدها لان دي برضو مزله مزله اقدام قال ابن الجوزي رحمه الله ولعمري انه قد وقر في النفوس تعظيم اقوام فاذا نقل عنهم شيء فسمعه جاهل بالشرع قبله لتعظيمهم في نفسه ثم ذكر مثلا آه، عن أبي يزيد البسطامي قال تراعنت علي نفسي فحلفت لا أشرب الماء سنة عايز يأدب نفسه فمش هيشرب الماء سنة سنة كاملة يقول وهذا إذا صح عنه احتراز أنا عملت تقريبا آه، ثلاث أرباع المحاضرة الأخيرة اللي في رمضان عن إذا صح دي قصدك مش هعيد الكلام عنها يعني وهذا إذا صح عنه كان خطأ قبيحا وزلة فاحشة لأن الماء ينفذ الأغذية إلى البدن ولا يقوم مقامه شيء فإذا لم يشرب فقد سعى في أذى بدنه وقد كان يستعذب الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ده خطأ من أبي يزيد البسطامي أبو يزيد ده اسمه طيفور طيفور بن عيسى خطأ حن- سنرد عليه خطأه وأبو يزيد كان رجلا له مجاهدة في السنة يعني أبو يزيد يقول آه، من الكلام الجميل بتاعه يقول ي- ي- يناجي ربه تبارك وتعالى يقول هذا فرحي بك وأنا أخافك فكيف فرحي بك إذا أمنتك وده الفرق بين حال أهل الدنيا وحال أهل الجنة أهل الدنيا من المتقين يعملون العمل ويخافون ألا يتقبل منهم كل ما الورع يزيد كل ما الخوف يزيد فيقوم يجد حتى يجبر هذا التقصير في العمل وفي الشكر لله عز وجل فكلما جد جاءه الخوف قال له هل فعلت شيئا ما فعلت شيئا يوم يخاف ثم يدركه الرجاء فيجد فلا يزال يرتقي بين الخوف والرجاء والذي حمله على أن يرتقي أنه يحب الله الذي حمله على أن يصبر على حز الغلاصم ونكز الأراقم ومتون الصوارم والبلاء المتلاطم المتراكم محبة الله وإلا كان ريح دماغه وركب لكنه يعذب ويهان ويحرم وهو ثابت في الأرض ما الذي ثبته محبة الله طب ث... ث... تثبته محبة الله وهو خائف من الله أيضا أن يرد عليه عمله بعدله تبارك وتعالى ومع هذا مع خوف ده أحبك كل هذا الحب الذي ثبتني رغم البلاء فكيف حبي لك إذا دخلت الجنة وما هم منها بمخرجين بقى وأراك كل جمعة ولا يخطر ببالي شيء إلا رأيته أمامي بغير ذل, ذل سؤال فهو يقول يعني هذا فرحي بك وأنا أخافك فكيف فرحي بك إذا أمنتك يقول ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير بل العجب من حبك لي وأنت ملك كبير شوف لهم كلام يعني إيه مش يقعد يدش زي مكنة الدراوة كله طلع تبني تبني تبني ها لا دول كان يتكلم الكلمة دي تقعد تشرحها في مجلد لو انت حبيت تتكلم يعني وتجيب كلام السلف ولذلك انا ال- ال- ب- بقول لكم احرصوا على ان حفظ كلام السلف لانه مبارك جميل حلو تحس كده انك انت ايه عبرت عن المعاني الكبيره في جمله او في جملتين وكان يقول آه، طيفور اللي هو ابو يزيد البسطامي انا بس بقول الكلام ده ليه عشان ما فيش حد يحتقر آه، ابا يزيد ويظن عشان قال كلمه زي ديت آه، لا احنا بنقول ده خطأ نرده عليه ونرد عليه بالأدلة لكن له كلام جميل وكان رجلا صاحب اتباع والجماعة الصوفية بينسبون أنفسهم إليهم ولا بي بيستلبوهم ويسرقوهم كده مننا معاشر أهل السنة والجماعة وينسبونهم لأنفسهم زي, زي الجنيدي مثلا الجنيدي ده مظلوم كل ما حد يسمع الجنيد يقوم طايح في الجنيد ليه صوفي لا ده الجنيدي ده كان على الكتاب والسنة والأئمة القدامى جميعا كانوا على الكتاب والسنة صح بتفلت منهم حاجات كانوا بيعتبرونها زي الكبسولات كده علاج نفسي لعلاج لحظي بيعملوا شايف ان نفسه بتتداوى بمثل هذا الكلام لكن ليس معنى هذا ان احنا نهدر وذلك انا احيانا ب- او مش احيانا كثيرا اذا ورد عن امام من الائمه آه، كلام يعني آه، يرد بجيب له كلام اخر ابين مذهبه وابين مكانته حتى لا يعني ينزل من النفوس. يقول آه، الله عز وجل خلق كثيرا يمشون على الماء ويقول أيضا وخلق خلقا يطيرون في الهواء ده يقول كده فيقول فلا تغتروا لا بهذا ولا بذاك حتى تنظروا كيف هو عند الأمر والنهي وحفظ حدود الشرع وحفظ حدود الشرع ده الكلام ال- الذي قاله الليث بن سعد لو أردت الرجل يمشي على الهواء وهو في مخالفة الشرع فإنه مؤيد بشيطان هو اللي شيء فلما بلغت هذه الكلمة الشافعي قال قصر الليث بل لو رأيته يطير في الهواء ليه لأن ماشي على المية أهو حاجة تحت رجله لا ده لو شفته بيطير في الهواء يعني ما فيش حاجة تحت رجله يعني هذا أبلغ من أن يمشي على الماء لا مؤيد بشيطان يبقى مش القصة قصة بقى ده بيعمل كذا و- وال- وإن شاء الله ربنا أحياني وأحياكم يعني ال- لل- الاثنين القادم هندخل بقى ابن الجوزي هيتكلم عن كرامات الأولياء هنوريكم الفرق بين كرامات الأولياء وهتبقى برضو يعني آه، مجلس فيه يعني ضحك و- وفرفشة لأن هنجيب كرامات الجماعة دول برضو ها اه يعني آه، هتشوف العجب العاجب من الفرق ما بين الكرامات الأولياء حقا وكرامات الأدعياء اللي هم بيقول لك دول دول دول معدودين في كرامات الأولياء فهو القصة كلها مش قصة شفته طاير في الهواء ولا ولا طاير ولا ماشي على المية انظر إليه في الأمر والنهي في الأمر والنهي يعني لما يجي واحد مثلا آه، يقول لك أنا كنت دائما أحضر مجلس شيخي ومش عارف ايه والكلام ده وما تغيبت عنه قط وبعدين هو جاي ماشي في يوم من الأيام قابلته واحدة امرأة يعني قالت له ابني في الجندية وبعت لي جواب وما بعرفش أقرأ بصمجية وعايزك تقرأ لي الجواب ده فقام داخل البيت عشان يقرأ لها الجواب بس قالت له طب بس بس اقعد هنا في الصالون لحد ما اجيب الجواب أهو. الجواب اللي هي جابته عبارة عن ايه حاجة شفتشي يعني ها فوجئ بان امرأة كأنها في يوم عرسها ضرب لخبة قالت له بص بقى هسرك واصوت واقول انك انت كنت بتتهجم علي تمام يبقى ايه ما ايه المطلوب قال المطلوب معروف وانك لا تعلم ما نريد ها طب قال لها طيب خلاص شويه بس اديني فرصه ادخل الحمام كده دخل الحمام وجعل يدعو الله ها يدعو الله عز وجل ينجيه من الكرب العظيم وبتاع وفجاه شباك الحمام بقى سلم لا قام نازل على السلم ونازل من الشارع والست مستنيه وهو ايه نزل وروح مفيش حد فلما راح لشيخه بقى راح بقى وهو ايه متاخر فلما راح كده مدلدل ودانه جاب الشيخ وقعد كده قال له ايه اللي اخرك؟ قال له كان في م- موضوع كده و... قال له يا ابني قول قال له كان في موضوع و... قال له يا ابني قل انا الذي نصبت لك السله اظن اي مؤلف دراما ما اظنش يخطر على باله يعمل القفشه دي ها انا الذي نصبت لك السله الحكايه دي انا سمعتها من خطيب يعني كان على منبر زمان 20 25 سنه عاديك بقى على اللي حصل من الجماهير ده غير اللي تصعبه بقى وقعد كده يعني مع انها حكايه لا يمكن تدخل على ذهن واحد عنده اي نور انا الذي نصبت لك السلم يوم مثلا حاجه زي دي تقوم تتحط في كرامات الاولياء لا ده كرامات الأولياء لها شروط مش أي حد يقول أي حاجة أسلم له ما هو ده الفرق بقى ما بين الإيه ما بين التحقيق والتحرير وما بين النقل لا كرامات الأولياء عشان تثبت إن دي كرامة لها شروط واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة كده مثلا إذا لم تتحقق الشروط يبقى دي مش كرامة واخدين بالكم يا جماعه فعشان كده احنا بنقول اهوت يعني آه، ابو يزيد البسطامي أبو يزيد بسطام بيقول أهو عايز تعرف قدر الرجل انظر إليه عند الأمر والنهي وعند حدود الشرع واقف عند الأمر واقف عند النهي حافظ لحدود الشرع آه أنا أصدق أن هذا الرجل رجل فاضل لكن على غير كده يبقى إيه ليس كذلك آه طيب كده خلصت أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم خلاص ما ما عادش وقت احنا مخلصين بقى احنا خارجين من المسجد اللي عايز يقول كلمة يقولها يلا السلام عليكم ورحمة الله نعم. اه ان شاء الله